بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق يعني يروح أماكن معينة في المدينة فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم يروح المكان ده يجيب ناقتين ياخد ناقة كوماء في غير إثم يعني ناقة السنام بتاعها عالي حاجة فخمة جدا في غير إثم أو قطع رحم يعني هياخد الجمالين ببلاش فالصحابة قالوا نحب ذلك يا رسول الله الكلام ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله لأهل الصفة للفقراء اللي اللي قاعدين في المسجد فقراء الصحابة فقالوا نحب ذلك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل يعني كل ما تقعد وتتعلم آية من كتاب الله آية أحسن من أنت تاخد ناقة يعني دلوقتي في زماننا أحسن من أن تاخد عربية آيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل فمن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يتدبر كلام ربنا ويفهم معاني القرآن والأجمل والأجمل إن الإنسان يعيش ده وإن الإنسان يطبق المعاني اللي إحنا بنتكلم فيها معاني القرآن لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن وقالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض قرآنا يمشي يعني هي لما السيدة عائشة حبت توصف النبي عليه الصلاة والسلام لقت الوصف إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآن ماشي على الأرض يعني إيه قرآن ماشي على الأرض؟ يعني كل ال ال الآيات والأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطبقها فعلا يعني احنا يا جماعة احنا ممكن نتكلم يعني سورة الحجرات فيها أوامر ونواهي وأخلاق وآداب ممكن نقول يا جماعة ربنا بيقول كذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وربنا نهى عن كذا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كذا ماشي لكن جميل ان احنا نتكلم لكن التطبيق صعب يعني ان انت توافق الافعال بتاعتك توافق الكلام بتاعك هو ده ده الابتلاء ده الاختبار لكن حتى زي ما هيجي معانا قالت الاعراب امنا عادي يعني احنا امنا خلاص ربنا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا يعني ال ال الكلمه لا الموضوع مش كلمه مش كلام بيتقال في افعال انت لازم تبتلى فيها لازم تختبر فيها لازم تعايش معاني القرآن علشان تطبقها وتجاهد نفسك ومن أصعب الحاجات إن الإنسان ممكن يغيرها في نفسه هي الأخلاق والطباع يعني سورة الحجرات كلها بتتكلم عن الآداب والأخلاق الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الأدب مع المؤمن مع أخوك المؤمن المجتمع المسلم عامل إزاي الأدب مع الإنسان الفاسق والإنسان الكافر تتعامل معاه إزاي الأدب لو لقيت اتنين إخواتك من المؤمنين بيقتتلوا بينهم خلافات تتعامل إزاي الأدب مع واحد جالك بخبر وانت مش عارف الاخبار اللي بتيجي دي جايه منين تنشرها ولا ولا تتعامل مع الأخ... تتعامل مع الاخبار دي ازاي الادب في التعامل مع المؤمنين من ال... ال... السخريه المؤمن وهو موجود تتعامل معاه ازاي والمؤمن وهو مش موجود تتعامل معاه ازاي الادب مع الناس عموما تفاضل الناس فسوره الحجرات يعني على قد ما هي سورة مش كبيرة تقريبا ربع يعني 18 آية إلا أن السورة قوية جدا يعني الواحد تفاجأ بكم المعاني والتطبيقات العملية اللي ممكن نطلع بها من سورة الحجرات فربنا يا رب يفتح علينا ويستخرج منا ما يرضيه و- و- و- والهدف من الصورة دي ان احنا فعلا نتغير ان احنا محتاجين الاخلاق بتاعتنا خصوصا الناس اللي هي بدأت تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى وعامة الناس ان ال- الافات اللي عندنا في الاخلاق والطباع والتعاملات والادب مع ربنا ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع القرآن ومع السنة ومع الناس مع المؤمنين ومع غير المؤمنين احنا محتاجين نتعلم المعاني دي محتاجين نعيش بيها فبدأت الآيات آه، ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بدأت الآيات نداء ربنا سبحانه وتعالى ينادي على المؤمن على الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ه- هت- هتلاحظ في الصورة إن لفظ الإيمان بيتكرر كتير إن في نداء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وفي نداءات نداء في السورة يا أيها الناس فلفظ الإيمان متكرر كتير جدا في السورة وكأن قضية الأخلاق دي قضية إيمانية يعني إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بنفصل بين يعني إحنا عندنا زي إيه زي العلمانية اللي بيفصل بين الدين وال- والدنيا إحنا عندنا بقى علمانية في الدين إن إحنا بنفصل بين ال- المعاملات اللي هي الأخلاق وبين العبادات فتلاقي كتير مننا هو ما شاء الله يعني بيصلي ومحافظ على الصلاة لكن المعاملات بتاعته سيئة جدا بيعامل زوجته معاملة سيئة او هو بيغش في ال في ال في الامتحانات بيغش في الشغل او اخلاقه مع جيرانه مع الناس في الشارع لو حد كسر عليه وهو ماشي بالعربيه او لو واحده مثلا قالت لها كلمه م- مش عاجباها او إيه إيه اخلاقه في البيت مع اهل بيته فتحس ان في يعني هو ما شاء الله بيصلي والاخت ما شاء الله بتصلي ولابسه حجابها ما شاء الله لكن الاخلاق صعبه جدا المعاملات في غايه السوء فتحس ان في ان- ان- انفصام كده يعني احنا ايه إيه، اه العبادات تلاقيه ما شاء الله قراءة القرآن والصلاة وقيام الليل والأذكار بتاعته لكن الأخلاق والآداب حتى مع ربنا ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الناس الأخلاق صعبة جدا ففي مشكلة في أزمة فربنا سبحانه وتعالى رغم ان الصورة دي بتتكلم عن الآداب وبتتكلم عن الأخلاق يعني تلاقي م- مرتبط ارتباط يعني مباشر على طول كده يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم السخرية اللي هي اللي احنا بنعملها عادي في المجالس بتاعتنا دي ربنا سبحانه وتعالى ربطها بالإيمان فكأن المعنى إن من كمال الإيمان إن الإنسان تبقى أخلاقه كويسة وإن قضية الأخلاق عندنا في ديننا دي قضية أخلاق قضية آه، إيمانية يعني مش حاجة كده على الهامش مش آه، مش حاجة احنا كده ايه يعني آه، حاطينها في آخر اعتباراتنا لأ ربنا سبحانه وتعالى رتب على قضية آه، الأخلاق دي قضايا إيمانية عظيمة يعني يا أيها الذين آمنوا وبعدين جت بعدها آداب وأخلاق محتاجين نتعلمها وكأن المعنى اللي أنت بتقول إن أنت مؤمن وربنا سبحانه وتعالى بي- بيناديك بلفظ الإيمان فلو أنت مؤمن بربنا سبحانه وتعالى ومؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومقتضى الإيمان ده لازم يظهر على أخلاقك ولازم يظهر على الأدب بتاعك يعني ما ينفعش ان انت تقول ان انت مؤمن او ان انت تنتسب للايمان وفي نفس الوقت تبقى اخلاقك سيئه في غايه السوء وتبقى ما عندكش الادب اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الادب ده ما ينفعش ده ده غير مسموح بيه ده مش من الايمان فمن كمال الايمان ان الانسان يتادب وان الانسان يبقى عنده اخلاق طيبه فربنا سبحانه وتعالى بدا قال بدأ ال- الكلام في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم في في سبب من يعني في ال- الايه الاولانيه ليها اسباب من اسباب النزول آه، الامام ابن الجوزي وابن كثير في في التفسير قال من اسباب النزول ان آه، قال كاد الخيران ان يهلك احد الصحابه قال كاد الخيران ان يهلك الخيران هو سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر يعني الآيات دي نزلت في آه، بعض أقوال من أسباب النزول إن هي نزلت في أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كاد الخيران أن يهلكا ف آه، جه رك- ركب يعني زي قافلة جت للنبي عليه الصلاة والسلام آه، كان ليهم قصة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد يعني خلي أمير على ال- على القافلة دي أو على ال- الوفد اللي جاي ده خلي الأمير بتاعهم بعد ما هم أسلموا خلي القعقاع بن معبد وقال عمر يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس الكلام ده سيدنا أبو بكر بيتكلم سيدنا عمر والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المجلس فسيدنا أبو بكر بيقول رأي سيدنا عمر قال رأي مختلف تماما ده بيقول أمر ده وسيدنا عمر بيقول لا أمر الأقرع بن حابس فسيدنا أبو بكر قال لعمر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي قال له أنت قلت كده علشان بس أنت أنت بتقول عكس كلامي أنت عايز تخالفني بس فقال عمر ما أردت خلافك قال قال الصحابي الراوي فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما الكلام ده فين والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اختلفوا مع بعض قدام النبي عليه الصلاة والسلام و- و- والصوت آه، عالي ده بيقول رأي وده بيقول رأي ف... وده بيقترح اقتراح وده بيقترح اقتراح والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد فرغم ان مع, مع جلالة قدر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما إلا أن ربنا سبحانه وتعالى نزل آداب و- وسورة الحجرات يا جماعة إن في في أواخر ما نزل يعني وفد بني تميم ده ال- المفسرين بيقولوا إن ده كان في ال- في العام التاسع من الهجرة يعني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة يعني في الآخر خالص يعني كمان سنة يا جماعة سيدنا أبو بكر هيبقى خل... هيبقى خليفة ولسه في آداب بتنزل علشان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يتأدبوا بيها رضي الله عنهم فالآيات نزلت شوف شوف ال- ال- الصحابي بيقول إيه كاد الخيران أن يهلكه الخيران اللي هم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كاد الخيران ان يهلكا ربنا سبحانه وتعالى لما شاف لما لما المنظر ده حصل قدام النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو بكر بيتكلم مع سيدنا عمر والصوت عالي قدام النبي عليه الصلاه والسلام نزلت الايه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ف- فنزل قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه إلى آخر الآية قال فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهم سيدنا عمر بعد الآية دي كان بيتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الأدب أولا طبعا صوت الصوت ما يعلاش يعني كأنه بيتكلم مع النبي بال يعني بيوشوش النبي عليه الصلاة والسلام من من من من الحرص على ان صوته ما يعلاش والحاجه الثانيه لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حاجه سيدنا عمر ما بيبادرش ما بيتقدمش يسال النبي يستفهم منه طب إيه يا رسول الله إيه معنى ده ايه تقصد ايه فيستفهم من النبي عليه الصلاه والسلام لا يتقدم على النبي عليه الصلاه والسلام ال- الايه معناها ايه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عارفين تقدموا يعني تخيل كده مثلا انت انت وانت ماشي مع آه، ماشي مع آه، ابوك مثلا او ماشي مع عالم من العلماء المفروض الادب ان انت بتمشي قدامه ولا بتمشي وراه يعني من الادب في في بر الوالدين ان انت ما تمشيش قدام ابوك ان انت تمشي وراه ده من ال- من الاداب ال ال ال يعني المهجوره ان العلماء تكلموا في بر الوالدين قالوا ان المفروض ان ان الابن المؤدب البار ما يسبقش ابوه في الخطوه ما يمشيش قدامه يمشي وراه يتادب فلما تكون ماشي مع ابوك ماشي مع عالم من العلماء مش هينفع تسبقه تتقدم الشخص ده وهو ليه مكانه وليه قدر ما ينفعش فما بالك مع النبي عليه الصلاه والسلام تخيل كده انت في يوم من الايام انت ماشي جنب النبي عليه الصلاه والسلام هينفع تسبق النبي وتمشي قدامه من الادب ان انت ايه تتاخر عن النبي عليه الصلاه والسلام فده في المشي فاول لما النبي عليه الصلاه والسلام يامر الانسان بامر او ربنا سبحانه وتعالى يأمر الإنسان المؤمن بأمر ما ينفعش ان انت تقدم كلامك وتقدم رأيك وتقدم وجهة نظرك على على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني تيجي تقول لواحد مثلا ربنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يقول لك بس انا وجهة نظري بس انا شايف يعني ولو طب اصل الكلام ده فعلا يعني محتاج فيه نظر يعني إيه- ده ده معنى التقدم بين يدي الله ورسوله ان المفروض ان الانسان المؤمن من علامه الايمان ان هو يبقى مستسلم ان هو يبقى منكسر للوحي ان ما ينفعش تقول له قال الله قال رسول الله يقول لك بس اصل انا وجهه نظري اصل انا شايف وكذلك ان هو ما يتقدمش على العلماء على اهل العلم يعني كان كنت لسه في, في كاتب حاجة على تويتر من فترة في العيد فدخل واحد صديق ليا في, في نقاش فأنا كنت منزل حاجة وكاتب أنا بعتذر عن الموسيقى علشان آه، كنت منزل فيديو كده وبقول بعتذر إن الفيديو فيه موسيقى فهو دخل بيقول لي آه، ليه يعني ليه يعني ليه بتعتذر عن الموسيقى فقلت له علشان آه، الموسيقى حرام ده رأي الأئمة الأربعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في في البخاري وفي في غيره لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ف فالمهم ايه قال لي بس على فكرة انا لي- ليا رأي زي العلماء وزي ما العلماء آه، قالوا هم ليهم دماغ واحنا لينا دماغ برضه ومش لازم كل حاجة ان انا امشي وراهم ومش لازم ان انا كذا فانت متخيل ان انت تقول قال رسول الله قال الله تعالى قال اهل العلم ان انت ب ب بتقدم كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبتقدم بتقدم كلام اهل العلم اللي, اللي, اللي ضيعوا حياتهم كلها وبذلوا في تحصيل العلم وبذلوا وهبوا حياتهم للعلم فيجي واحد مثلا مننا اللي هو ما عندوش اي خلفية عن الموضوع ده ويقول ايه لا لا والله انا وجهة نظري انا شايف انا رأيي فيقدم رأي ويقدم هواه ويقدم مزاجه الشخصي ورؤيته بين يدي رسول الله وبين يدي الله فاهمين المعنى ده معنى الآية انت لما تيجي تتكلم مع حد تقول له يا فلان والله ربنا بيقول كذا يقول لك بس انا رأيي يعني مثلا من ضمن الحاجات كنت لسه بتكلم مع الشباب في في موضوع ال- واحد صاحبي كان بيحكي لي على الامتحانات بتاعتهم اللي هي بيمتحنوا اونلاين فالدفعه كلها عامله جروب وكلهم بي بي- بيغشوا مع بعض يعني ال ال الناس اللي هي الدحيحه بتاعه الدفعه بيحلوا وبيبعتوا الاجابات آه، تطوعا لبقيه الناس هو اللي بيعمل ده هو متصور ان هو بيعمل ايه ان انا كده جدع وان انا شهم وان انا بخدم صحابي وان دي من ال- ده ممكن يقول لك ده من الدين اصلا فلما تيجي تقول له يا فلان ده ده ده ده غش ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى كده الشخص اللي مش مذاكر ده بيسرق مجهود غيره كده الشخص اللي مش مذاكر ده هيبقى ه- هيطلع في مكان هيطلع مهندس هيطلع دكتور الشخص الغشاش اللي غش ده هيطلع صيدلي هيطلع في اي مكان وهيتعود من وهو صغير على الغش والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من ده وقال من غشنا فليس منا فتيجي تقول له كده يقول لك بس اصل احنا مع بعض اصل هم اصلا الجامعه ما هم عارفين ان احنا هنعمل كده فيبتدي يجادل ويقدم رايه تقول له يا فلان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا وربنا بيقول كذا يقول لك بس انا شايف بس انا وجهه نظري بس انا رايي تقول للبنت يا فلانه النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا وحذر من ال- من اللبس اللي ما يرضيش ربنا إيه إيه وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالحجاب فتقول بس الشيخ الفلاني بيقول كذا يا جماعه احنا بنقول ربنا بيقول والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ينفع ان انا اقدم راي حتى بني ادم على راي على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاه والسلام يعني ده فضلا عن ان انا بكلم بقول بقى ده فلان بيقول ان انا اقدم رايي وانا مش اهل لده يا جماعة هي ده المعنى ده الأدب إن المفروض الإنسان المؤمن يتأدب من كمال الإيمان ومن علامة الإيمان إن أنا أكون مؤدب مع ربنا سبحانه وتعالى ده الأدب مع الله وإن أنا أكون مؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين ربنا قال بعدها إيه؟ قال بعدها قال واتقوا الله إن الله سميع عليم أنا قعدت أفكر في الآية دي يعني قلت ربنا سبحانه وتعالى بعد لما ذكر التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ربنا قال ايه واتقوا الله قال لك يعني خاف من ربنا قال لك ان انت تحط بينك وبين غضب ربنا وقايه تقوى وعلشان يعزز التقوى في قلب الانسان ربنا سبحانه وتعالى في الايه قال لنا حاجتين اول حاجه كان النداء يا ايها الذين امنوا فكانه بيقول لك انت مؤمن يعني ربنا سبحانه وتعالى بي- بيكلم الناس اللي هم بيتقدموا بين يدي الله ورسوله عارف عارف مين يعني الشخص اللي انت بتقول له مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا فيقول لك لا بس انا والله وجهه نظري كذا ربنا بيكلمه بيقول له ايه بيقول له يا ايها الذين امنوا يعني بيناديه بلفظ الايمان وكأن المعنى يعني انت الا تستحي يعني انت مش مكسوف مش مكسوفه ان ربنا سبحانه وتعالى بيناديك بلفظ الايمان وبيناديك بلفظ الايمان وانت لسه بتقدم هواك وبتقدم رايك على على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاه والسلام فاول حاجه علشان يحرك مشاعر الانسان وعلشان يخليه يتادب بالادب ده سبحانه وتعالى اول حاجه نداله بلفظ الايمان يا ايها الذين امنوا تاني حاجه ربنا قال ايه واتقوا الله ان الله سميع عليم قعدت افكر يعني انت مثلا لما تقول لواحد يا فلان اتق الله إن الله سميع عليم هل ده المفروض إن هو لما إنسان يسمع الكلمة دي تقع في قلبه فينتهي عن اللي هو بيعمله يخاف يعني لما أقول لك أنت مثلا قاعد بتقول كلام وواحد قاعد بي بي بيفتي بي- بيحلل الحلال ويحرم الحرام وانا ورأيي وانا وجهة نظري والناس اصلا والعلماء دول يعني ما هم اليوم انا ليا دماغ زي ما هم اليوم دماغ وانا شايف كذا وانا رأيي كذا ويبدأ يحلل ويحرم ويقول لك لا طبعا طبعا مش حرام تيجي مثلا قاعد في مجلس تقول لك لا طبعا مش حرام هو ايه اللي طبعا مش حرام يقول لك لا لا مستحيل النبي يقول كذا مستحيل يكون ده دين ايوه انت جبت دي منين جبت دي منين جبت مستحيل ده منين هل عندك دليل ودرست علوم شرعيه وعندك الالات اللي انت تقدر تحكم بيها ان ده فعلا حلال وحرام وده راي العلماء و... م- ما عندناش ده فاحنا ب- خلاص بنقلد اهل العلم فانا بقى ايه عندي عندي حاله من ال... من ان انا مش عايز اتواضع لشرع ربنا سبحانه وتعالى ومعظم عقلي ومعظم رايي ومعظم وجهه نظري فبقيت بقدم رايي ووجهه نظري على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاه والسلام واظن ان انا بفهم في الدين اكتر من الائمه واكتر من العلماء واكتر من الصحابه بل واحد يظن ان هو بيفهم في مراد ربنا سبحانه وتعالى اكتر من النبي عليه الصلاه والسلام والعياذ بالله ف- فدي خطوره الموضوع فربنا قال ايه واتقوا الله ان الله سميع عليم يعني لما تيجي تقول له الشخص اللي الشخص ال- ال- ال- اللي انت وانت بتتكلم معاه يقول لك لا لا بس انا شايف بس انا وجهه نظري بس على فكره الموضوع مش كده ويخالف كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام ده تقول له ايه؟ قول له يا فلان اتق الله ان الله سميع عليم ربنا سمعك طب هيقول ايه بس انا مش قصدي ربنا عليم يعلم نيتك ان الله سميع عليم دي كفايه ان هي تخليك ايه؟ لا انا مش عايز اتقدم بين يدي الله ورسوله انا كل كلمه بقولها ربنا سامعها كل كلمه بقولها ربنا يعلم ايه اللي في قلبي فده يا جماعه خلي بالكم في فرق كبير في فرق كبير بين ان انا اكون بعمل معصيه واكون انا مقر بالذنب ده يعني مثلا بنت مثلا آه، م- مثلا مش لابسه الحجاب اللي يرضي ربنا سبحانه فتيجي تقول لها يا فلانه يعني ده ده ما يرضيش ربنا وربنا قال كذا والنبي عليه الصلاه والسلام قال كذا وده مش من الحياء فتقول لك والله انا عارفه ان انا مقصره وعارفه ان انا كده غلط وعارفه ان حرام وانا نفسي اخد الخطوه دي و... وانا بحاول و... وطب اعمل ايه طب تنصحني بايه ده رغم ان هو مقصر لكن ده على خير ان شاء الله ده غير ايه بقى اللي احنا بنتكلم عنه مش ده يا شباب احنا بنتكلم عنه اللي يقول لك ايه على فكره اصلا آه، شيخ الفلاني قال ان الحجاب اصلا مش فرض على فكره اصلا ال... ال... ال- فلان انا سمعته قال ان الموضوع اصلا طلع احنا اصلا اتضحك علينا والموضوع ما كانش كده فتلاقيه ايه بيجادل عايز يحل لنفسه الحاجه الحرام فتيجي تقول لفلان يا مثلا انت كده انت كده بتشتغل آه، الشغلانه دي فيها حرام فيها شبهه و- وفي كتير من الشيوخ قال اللي انت بتعمله ده حرام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى فيقول لك بس على فكره ال- الموضوع مش كده اصل انا شايف اصل انا وجهه نظري فرق بين ده اللي بيجادل واللي بيحلل الحرام وبيحرم الحلال فرق بين ده وبين التاني اللي يقول لك ايه والله انا عارف ان انا مقصر مش بنقول ان انت خليك في المنزله دي اللي هو خلاص بقى اه انا عارف ان انا مقصر وهعمل ايه بقى ويفضل مستمر لا لكن بنقول ان ان ما نوصلش للدرجه اللي هي التانيه اللي هي اللي بيقدم بين يدي الله ورسوله اللي بيقدم هواه اللي بيقدم رايه اللي بيقدم مزاجه الشخصي احنا قاعدين بنعيد في الموضوع ده لان هو مهم جدا لان احنا كتير بنقع في ده بنتكلم في الدين من غير علم بنفتي من غير علم تسال اي واحد في اي حاجه في الدين يتكلم بيقول انا شايف وانا رايي ده خطير جدا احنا عايزين نتادب نتعلم الادب ده لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تعالوا تعالوا نقرا كلام اهل العلم احنا قلنا الاول إن سبب النزول هي نزلت في في في الصديق ابو بكر وفي عمر رضي الله عنهما و- و- وفي من من من بعض اقوال ال- المفسرين في اسباب النزول قال قال ابن الجوزي في زاد المسير والثالث انها نزلت في قوم كانوا يقولون لو انزل الله في كذا وكذا فكره الله ذلك يعني هما كانوا بيقولوا ايه بيقترحوا يعني ممكن ربنا ي... لو كان ربنا نزل كذا لو كان ربنا ك... يعني هو بيقترح اقتراحات على الشرع بيقول وجهة نظره فربنا سبحانه وتعالى كاره ده وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم شوف كلام أهل العلم بقى شوف ابن عباس قال قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله ويدخل في ذلك دخولا شوف بقى إيه إيه اللي ممكن نسحبه تحت الآية دي ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله إن أنا أشرع حاجة وربنا سبحانه وتعالى ما قالش عليه وتحريم ما لم يحرمه إن أنا أحرم حاجة ربنا أحلها وتحليل ما لم يحلله إن حاجة حرام وأنا أقوم قايل إيه لا لا على فكرة مين قال إن هي حرام مين قال هي حرام دي بنسمعها كتير في, في القعدات بتاعتنا تيجي تقول لفلان يقول لك اصلا مين قال ان هي حرام مين قال إن لا عادي على فكره مش حرام وتحليل ما لم يحلله لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا ما شرعه الله ده, ده في أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله والشيخ سعدي قال إيه قال هذا متضمن يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال هذا متضمن الأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان يعني يا أيها الذين آمنوا فالأمر ده بما يقتضي الإيمان يعني إيمانك المفروض يوصلك لحد فين إيمانك يوصلك إن أنت لما تسمع قال الله قال رسول الله تقول سمعنا وأطعنا إيمانك إن أنت لما تسمعي ربنا بيقول كذا ربنا بيحب كذا إن أنت تجري بسرعة على الحاجة اللي ربنا بيحبها مش هقعد أجادل مش هقعد أقدم مزاجي هوايا الشخصي ده مش هينفعني فمقتضى الايمان ده اللي بيتكلم عنه فبيقول ايه بما يقتضيه الايمان بالله وبرسوله من امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وان يكونوا ماشيين خلف اوامر الله متبعين لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع امورهم والا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ولا يقول حتى يقول شوف الادب ولا يقول حتى يقول ولا يامر حتى يامر فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله وهو عنوان, وهو عنوان السعادة وعنوان السعادة سعادة العبد وفلاحه وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله فإنه متى استبانت سنة اسمع الكلام ده فإنه متى استبانت سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب اتباعه وتقديمها على غيرها كائنا ما كان يعني خلاص انت عرفت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وده المعنى الصحيح للحديث خلاص ما ينفعش اقول رأيي ما ينفعش اقدم كلامي الامام ابن القيم قال كلام جميل قوي فبيقول ايه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه سبحانه وتعالى قال روي أو روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقول خلاف الكتاب والسنة قال قال ابن القيم والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا باق إلى يوم القيامة يعني ده مش بس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ده لحد يوم القيامة أي كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص سمعنا وأطعنا قال فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته تاني حتة دي ابن القيم بيقول فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته ان يجي واحد دلوقتي يقول لك السنة دي يا عم البخاري ده واحد مش عارف كذا واحنا عايزين كتب السنة دي كلها ان احنا نحذفها ونحرق كتب التراث ونعمل كذا وتلاقيه بيتجرأ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فبيت ده ده بيعمل ايه ده بيتقدم بين يدي الله ورسوله ومع ذلك ربنا بيقول له يا ايها الذين امنوا فابن القيم بيقول فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ف- فالأدب اللي نتعلمه من الآية دي إيه يا شباب إن إحنا نتعلم ده نتعلم إن إحنا لما أمر ربنا يجي ما نقدمش هوانا ما نقدمش رأينا ده من الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين الأدب الثاني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني متخيل إن واحد يقدم كلامه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو واحد يرفع صوته على صوت النبي ده مهدد إن العمل بتاعه يحبط يعني كل الأعمال بتاعته تروح متخيل ده يعني إيه؟ يعني خطورة ال- إن اللي يطلع ويقول إحنا هنحكم آه، آه، آه، هنحكم القانون مثلا ويخلي شرع ربنا على جنب ويقول مثلا ان اللي بيسرق اللي بيسرق ده مش هنقطع ايده ولا حاجه اللي بيسرق ده مثلا يتسجن او يدفع فلوس بس ربنا قال ان السارق لما تطبق عليه الشروط اللي في- موجوده في كتب الفقه ده ربنا قال حكمه في السارق ده ان هو ايده تقطع وقال ان اللي بير اللي بي- بي- بيرمي المحصنه اللي بيقذف واحده في عرضها يقول فلانه دي عملت كذا ده حده لما يطبق عليه حد الشرع المفروض ان هو يتجلد 80 جلده قدام الناس ده شرع ربنا ده حكم ربنا فاجي انا اقوم قايل ايه اقوم قايل لا لا لا الكلام ده مش هينفع نطبقه الكلام ده قديم الكلام ده كان ينفع في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وكأن انا شايف ان رايي ووجهه نظري وعقلي ده يسبق شرع ربنا سبحانه وتعالى وكأن انا بقول شوف سوء الادب وكأن انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما حكم بالحكم ده ولما شرع الشرع ده ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يعلم ان الزمن هيتغير وان الظروف هتتغير فتلاقيه بينحي شرع ربنا سبحانه وتعالى جنب ويحط قوانين من وضع البشر قوانين من وضع البشر احنا اللي الفناها واحنا اللي اخترعناها وبعدين بقينا بنتحكم ليها فبعدنا عن حكم ربنا وبعدنا عن شرع ربنا ده هو ايه ده احنا كده بنتقدم بين يدي الله ورسوله ده من الادب يا جماعه يعني من الادب ان ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما او ما انا قايل لا والسارق والسارقه فاسجنوهما ايه ده ايه الجرأة دي ازاي بني ادم بعد لما ربنا سبحانه وتعالى يعني عبد يملك ان هو يقول بعد لما ربنا سبحانه وتعالى قضى امر يقول لا لا والله انا رايي ان احنا نخلي الموضوع كذا او العقوبه كذا ربنا هو اللي عمل العقوبه دي سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعلم بحكمته وبرحمته احنا مش ارحم من ربنا احنا مش اعلم من ربنا سبحانه وتعالى احنا مش احكم من ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الرحمن الحكيم سبحانه وتعالى فلما يأمر امر معين سبحانه وتعالى يبقى هو ده كمال الرحمة كمال العلم كمال الحكمة المفروض ان انا كعبد اعمل ايه اجي عند امر ربنا واقول يا رب سمعنا واطعنا خلاص المصيبة ان واحد يجي يرفع صوته على صوت الشرع ويرفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها الذين امنوا نداء للمؤمن تاني يعني مقتضى الايمان ان يخليك مش بس تتقدم لا تتقدم بين يدي الله ورسوله لا انت كمان وانت بتتكلم صوتك ما يعلاش صوتك ما يعلاش على صوت النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول يعني يعني مش انت انت بتتكلم مع صاحبك كده بتقول له ايه آه يا فلان يا محمد يا احمد لا ما ينفعش تكلم النبي كده ما ينفعش تتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام كده ده من سوء الادب ان م- من الادب ان انت توقر النبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا نبي الله يا رسول الله ان لما انت تسمع حد بيقول قال رسول الله تسكت ما تتكلمش ما ترفعش صوتك يبقى في ادب مع كلام النبي عليه الصلاه والسلام مش واحد قاعد آه، بي- بيعلي صوته في المجلس آه، شوف ال- ال- من اسباب نزول الايه قال ابن الجوزي آه، قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم في سبب نزولها قوله القول الأول اللي هو اللي احنا قلناه اللي هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر قال قال الصحابي قال فتماريا حتى علت أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما أردت إلا خلافي وده سيدنا أبو بكر يقول له أنت أردت إن أنت تخالفني و- وسيدنا عمر يقول له ما أردت خلافك فالصوت عالي فدي اللي نزلت فيها الآية لا ترفعوا أصواتكم عند آه، فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تخيل تخيل ال- الكلام ده لمين سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر ب- لما لما سيدنا عمر سيدنا أبو بكر صوتهم عالي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ماشي أو نزلت في إيه نزلت في سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي عليه الصلاة والسلام كان كان جهوري الصوت كان صوته قوي عالي كان لما بيتكلم صوته بيبقى عالي فهو ظن ان كلام ده هيؤذي النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم عن انس بن مالك انه قال لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى اخر الايه جلس جلس ثابت ثابت بن قيس في بيته سيدنا ثابت قعد في البيت وقال انا من اهل النار واحتبس عن النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقى سيدنا ثابت مش موجود في المجلس سأل عنه قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عن سيدنا ثابت فقال يا قال سأل الصحابي ما شأن ثابت فين فين ثابت اشتكى تعبان مريض فالصحابة راحوا سألوا واحد من الصحابة راح سأل عن سيدنا ثابت فقال له ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام بيسال عليك وانت انت انت ما بتجيش ليه مش موجود ليه سيدنا ثابت قال أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فالصحابي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أن سيدنا ثابت بيظن أن هو علشان صوته عالي أن هو خلاص كده من أهل النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة بل هو من أهل الجنة في رواية قال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة سيدنا ثابت بس عشان كان صوته بيعلى فهو بيقول ايه انا انا كده خلاص يعني قاعد في البيت واعتزل النبي عليه الصلاه والسلام وهنا من, من, من الجميل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتفقد الصحابه يعني لما سيدنا ثابت تاخر عن المجلس النبي عليه الصلاه والسلام دور عليه قال فين ثابت تخيل لو كان النبي عليه الصلاه والسلام ما سالش عنه كان هيفضل سيدنا ثابت في, في البيت يظن ان هو خلاص من اهل النار ويائس وقاعد في بيته وخلاص وترك العمل وترك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة في المسجد لكن من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن لطف النبي ومن حسن الصحبة ان هو كان بيتفقد اصحابه وده ادب احنا محتاجين نتعلمه فهنا ابن القيم قال كلمة في في في, في الآية دي اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال قال فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعماله يعني إذا كان إن هو صوته اترفع بس فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام سبب إن العمل بتاعه كله يضيع خلاص قال فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعه عليه يعني بيقول إذا كان رفع الصوت ربنا قال إن ده محبط للعمل فما بالك بقى باللي بيرفع رأيه واللي بيرفع وجهة نظره واللي بيرفع ذوقه واللي بيرفع السياسة بتاعته والمعرفة بتاعته على كلام النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى قال قال ابن القيم أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم فعايزين نتعلم من الآية دي إن يا جماعة إحنا إحنا بنركز في أول آيتين عايزين بنركز في أول آيتين أول معنى إن يا جماعة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن أنت سمعنا وأطعنا ما تقدمش وجهه نظرك تاني حاجه ما ترفعش صوتك فوق صوت النبي ما ترفعش صوتك فوق صوت السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام قال ابن القيم ومن ومن الادب معه الا ترفع الا ترفع الاصوات فوق صوت فانه سبب لحبوط الاعمال فما الظن برفع الاراء ونتائج الافكار على سنته وما جاء به اترى شوف ابن القيم بيقول ايه اترى ذلك موجبا لقبول الاعمال يعني انت شايف ان انت لما ترفع رايك ووجهه نظرك وكلامك وهواك على كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام شايف ان ده سبب في قبول الاعمال قال اترى ذلك اترى ذلك موجبا لقبول الاعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها يعني اذا كان رفع رفع صوت بيحبط الاعمال فما بالك ايه ان انت تقدم رايك فقلنا دي نزلت في سيدنا سيدنا ثابت بن قيس وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن ده اختبار ده امتحان إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن حتى غض الصوت مش بس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عند قبره وانت معدي من قدام القبر هتلاقي الآية دي مكتوبة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عارفين ال- الستات المصريين بيبقوا في ال- في الزيارة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام تسمع ايه زغاريت وعايزين نشوفه عايزين نشوفه حل صوت صوت عالي جدا احنا بنبقى قاعدين مثلا في المسجد فلما الزياره بتفتح بعد الفجر تسمع بقى ايه الزغاريت والصريخ والصوت ومش عارف ايه اللي راح من ال- من البنات اه، هتلاقيها عارفه ده كويس يعني ان ده من, من- من الادب ان احنا نبقى عند قبر النبي نبقى في سكون لا اه، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى عارف إن واحد تقول له ربنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يقول لك خلاص تمام ده ده فعلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا يعني ده معنى الحديث فعلا خلاص فتلاقيه يتواضع ينكسر ربنا قال إيه إن ده أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ده كان امتحان اختبار علشان يخرج أحسن ما فيه قال لهم مغفرة وأجر عظيم قال قال ابن عباس أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال أخلصها للتقوى من المعصية وقال الزجاج قال الزجاج اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين كما تقول قد امتحنت هذا الذهب والفضة وقال ابن جرير اختبرتها بامتحانه إياه اختبرها بامتحانه إياه فاصطفاها وأخلصها للتقوى وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وبعدين جاب مشهد ناس واقفة ورا الحجرات بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام بينادوا بينادوا على النبي بصوت عالي يا محمد يا محمد اخرج إلينا ويقول له آه، احنا آه، آه، مدحنا آه، زين وذمنا شيء أي قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات قال من من أحد أسباب النزول قال ابن آه، ابن الجوزي أن بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوا على الباب يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين قال له إيه؟ قال له اخرج ده لما احنا نمدحك قيل ان اللي قال الكلام ده كان الأقرع بن حابس وكان شاعر انا ما اذكر يعني في في التفسير يعني كان شاعر آه، ف- ف- فبيقول له لا انا بما ان انا شاعر بقى وهو وسيله الاعلام قال له انا لما امدحك ده يبقى انا كده ايه ده انا برفع صيتك انا بزينك ان مدحنا زين وان ذمنا شين ولو انا هجيتك ده خلاص انا كده ايه ده انت خلاص كده يعني آه، مكانتك هتنزل فقال محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما ذلكم الله أنت مين أنت عشان تقول إن مدحنا زين وإن ذمنا شين إنما ذلكم الله إنما ذلكم الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي لما يمدحك ترفع ولما تذم خلاص تسقط قال إنما ذلكم الله ومن أسباب النزول برضو في الآية قيل آه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة بن حصن الفزاري فلما علموا بذلك هربوا وتركوا عيالهم ال- لما وصلوا القبيلة دي ب- وصل الجيش آه، فهربوا سابوا العيال فسباهم عيينة خدهم سبي فجاء رجالهم آه، يفدون الذراري يعني جه ب- ب- بعدها الرجال للنبي عليه الصلاة والسلام علشان آه، ي- ي- يفتدوا الايه ال- الذريه بتاعتهم يعني فقدموا وقت الظهيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائل نايم عليه الصلاة والسلام فجعلوا ينادون يا محمد اخرج إلينا حتى أيقظوه فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس ف- فده من أسباب النزول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون كأن م- مقتضى العقل ان الانسان يكون مؤدب مع النبي عليه الصلاه والسلام مش بس النبي مع اللي ماشي على على هدي النبي عليه الصلاه والسلام ال- ال- العلماء ورثه الانبياء فلما انت عايز تتعلم مثلا من عالم من العلماء لازم لازم تتادب لازم تصبر لازم تعلم الادب ما تروحش كده ايه تدخل عليه في اي وقت تدخل انا بعت لك آه، رساله وكلمتك وانت ما ردتش عليا المفروض ان انت ترد عليا آه، و- والمفروض ان انت تقعد دلوقتي وتعلمني والمفروض ان انت تعمل ده ده ده يعني قارن ده بين احنا ازاي بنتعامل مع العلماء ومع اهل العلم ومع المشايخ الكبار وبين سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عباس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وابن عم النبي يعني لو راح لأي حد من الصحابة وطلب إن هو يعلمه هيعلمه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سيدنا عبد الله بن عباس كان بيعمل إيه؟ كان بيروح ل... ل... ل... لبيت الصحابي الكبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلم العلم وياخد منه الحديث فكان بيعمل ايه بيقول فكنت بروح فلاقيه قاعد في بيته فما يخبطش عليه فينام على باب الدار على عتبة الدار اتوسد ردائي وبعدين يجي الريح يجيب التراب كده يسفي التراب على وش سيدنا عبد الله بن عباس وعلى وعلى ثيابه في فيطلع الصحابي فيلاقي سيدنا عبد الله بن عباس نايم في الارض فيقول يا ابن عم رسول الله لو كنت اذنتني فاتيك قال له ده انا اجيلك فقال ابن عباس كان يقول له ايه اني التمس به طيب نفسك قال له لا انا مش معنى ان انا ابن عم النبي انا بلتمس طيب نفسك ده الادب مع العلماء والادب مع اهل العلم فان الذين ينادونك من وراء الحجرات مش المفروض يستنى لما النبي يطلع طب ايه ايه بينادي بصوت عالي والنبي عليه الصلاه والسلام نايم ده من سوء الادب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون انه لو كان عاقل لو كان عاقل ما كانش عمل كده قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يبقى الأصل إن إحنا بنتعامل مع العلم ومع العلماء ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع بالأدب إن أنت تصبر ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم قال قال قال الشيخ السعدي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون نزلت هذه الآيات الكريمة في أناس من الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج يعني أنا لقيت النبي عليه الصلاة والسلام نايم لا تطلع لي دلوقتي وكأن في واحد أحيانا هو بيبقى إيه بيتعامل مع الدين يعني يا جماعة مش كفاية ان انا جيت احمدوا ربنا يعني انا الذي مدحي زين وذمي شيء مش كفاية ان انا جيت يعني مش كفاية ان انا اصلا حضرت الدرس مش كفاية ان انا معاكم فبيتعامل بنفسية ان ايه يعني يعني احمدوا ربنا يعني ان انا ان انا حاضر فالمفروض انت تطلع لي دلوقتي فبيقول ايه الشيخ السعدي يقول فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج بل نادوه يا محمد يا محمد أي اخرج إلينا بل نادوا يا محمد يا محمد أي اخرج إلينا فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب من العقل أن الإنسان يكون مؤدب وهو بيتعلم قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فأدى ف... فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به الخير ولهذا قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب يعني حتى إن ده بتاعهم يا محمد يا محمد أخرج إلينا ربنا سبحانه وتعالى اللي هيتوب منهم ربنا يغفر له ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى هنقف كده عند عند الآية دي باذن الله نكمل في المجلس اللي جاي ان شاء الله هنحدد يعني ميعاد الجلسه اما هتبقى في نفس الموعد يوم الثلاث برضو او هنحدد مواعيد جديد خلينا يعني نراجع كده الفوائد سريعا ان احنا كنا خرجنا بيها من من درس النهارده من من اعظم الفوائد ان الانسان دايما يتعلم ان ان سوره الحجرات دي سوره الادب ان احنا نتادب مع ربنا سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ممكن يكون في اسئله مفيش مشكله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هنخلي بس الأسئلة دقيقتين نكمل بس المراجعة سريعة وبعدين ناخد الأسئلة إن شاء الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن إحنا مقتضى الإيمان مقتضى الإيمان إن أنا أكون مؤدب مع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا بعمل حاجة والحاجة دي حرام والحاجة دي على هوايا وعلى مزاجي جه حد قال لي مثلا يا فلان الفرح بالطريقة الفلانية دي لما أنت تعمله بالشكل ده ده حرام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ليه حرام يعني ده يوم في يوم وهنفرح ومش عارف وكل الناس بتعمل كده تقول له فلان انت بتصرف يعني في تبذير وفي عري وفي النساء والرجال في كامل الزينه يعني بنات بتلبس احسن فساتين وبتتزين جدا وبتلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى فساتين ضيقه حتى المحجبه بتلبس فستان ضيق جدا وفستان سواريه ومجسم جسمها كله وتقول لك اصل فستان ولابسه الحجاب فهل ده الحجاب اللي ربنا امر بيه هل ده الحجاب اللي ربنا يحبه هل ده من الحياء فتيجي تقول ده- يا يا جماعه ده حرام ما يرضيش ربنا والعروسه بترقص قدام الناس و- و- والعريس بيرقص مع العروسه وبعدين يحصل حاجات كمان ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى و- و- و- والشباب في وسط البنات وده بيتفرج على ده فاطلاق بصر ولبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى و- واغاني ورقص ومهرجانات وممكن حد يجيب يجيب مغني يجيب رقاصه فتبذير واسراف واختلاط محرم مع الغناء مع يعني ازاي ان انت بعد كل ده تيجي تقول ايه إيه، اصل آه، عادي اصل انا هروح وهروح واغض بصري طب انت ليه تتواجد في المكان ده يعني ليه تروح في المكان اللي فيه معصيه كذلك مثلا تيجي تتكلم في الفان دي في الحاجات دي قارن ده يعني تعمل اسقاط لا تقدمه بين يدي الله ورسوله دي إيه، اعمل اسقاط على الواقع بتاعنا انت تيجي تقول يا فلان اللي انت بتعمله ده غش يقول لك لا لا مش غش عادي يعني وكل الناس بتعمل كده ويعني جت عليا وبعدين يعني ما الناس كلها عارفين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما ينفعش ما ينفعش التعامل بتاعنا مع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام يبقى كده ده مش من الايمان من الايمان ان انا اول لما اسمع قال الله قال رسول الله سمعنا واطعنا هو ده كلام ربنا هو ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام حاضر هعمله كده انا مؤمن واتقوا الله ان الله سميع عليم يعني كل الكلام اللي انا بقوله وانا بعترض ده ممكن يعرضني ان انا العمل بتاعي يحبط كله يعني واحد مثلا آه، تقول له يا فلان على فكره آه، مثلا يعني العلماء بيقولوا مثلا ان ان حلق اللحيه حلق اللحيه حرام العلماء قالوا كده فيقول لك ايه ده ايه ده ايه ازاي يعني التشدد ده ومستحيل مستحيل يكون ده تقول له هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ارخوا اللحى وفروا اللحى وهم مختلفين في القدر اللي هو ال- القدر الاطلاق قد ايه لكن الحلق حرام فتيجي تقول له كده هو هو مثلا حالق دقنه فبدل ما يقول خلاص والله انا فعلا عارف ان ده دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام وانا مقصر فيها فتلاقيه يقول لك ايه ازاي يعني وايه التشدد ده وهو الدين بالمظاهر بس ايوه هو انت مين قال لك ان ده امر مهمش في الدين يعني انت حددت بناء على ايه ان ده امر هامشي بالنسبه لك الدين اهم حاجه الاخلاق مفيش مشكله يعني باب ال- باب الاجتهاد في الدين مفتوح يعني انت عايز تجتهد اجتهد لكن الاجتهاد ده ليه ادوات يعني انت لازم تحصل الادوات علشان ان انت تقدر تجتهد يعني انت لما بتروح لدكتور انا مثلا راجل مثلا مهندس وفي في عايز استشير دكتور استشاره طبيه فبروح للدكتور فبروح لاحسن دكتور وانا خلاص انا واثق في الدكتور ده فلما بساله بقول له يا دكتور والله ال- آه، الاعراض مثلا كذا كذا كذا فاعمل ايه فقال لي كذا كذا وتاخد الدواء الفلاني وكتب لي اسماء ادويه فانا اقوم قايل له ايه لا على فكره يعني انا وجهه نظري ان الدواء ده آه، ممكن ما ناخدوش وممكن ناخد دواء تاني فالدكتور هيبص لي كده هيقول لي هو انت بتشتغل ايه هقول له انا مهندس ايوه انت مهندس يعني انت بالنسبه لي في الطب انت ما, ما تعرفش حاجه يعني انت عمي في الطب ما تعرفش حاجه فكذلك لما انا اجي مثلا مع واحد زي مثلا الامام ابن القيم زي الامام الشافعي زي الامام احمد زي الصحابه زي التابعين زي اهل العلم واجي ان انا احط رايي وعلمي في الدين مع ابن القيم مع الامام الشافعي مع شيخ الاسلام ابن تيميه مع العلماء الك- الكبار اللي ضيعوا علمهم اللي ضيعوا عمرهم كله بذلوا عمرهم في في في طلب العلم وتحصيل العلم يعني قارن نفسي بعقل الامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفه والامام احمد واقول رايي يسبق رايهم وانا بفهم في الدين اكتر منهم وانا اصلا يعني نفس الشخص اللي بتتكلم ده لو قلت له طيب يا فلان افتح المصحف دلوقتي واقرا لنا كده هتلاقيه مش عارف يقرا يعني احنا مش عارفين نتقن قراءة القرآن وقاعدين قاعدين ايه عاملين عقولنا حكم على الشرع لا والله انا شايف ان ده تشدد وانا شايف ان ده مش عارف ايوه انت بتحكم ان ده تشدد بناء على ايه يعني هل انت والله عندك في ال- في المسألة عارف أقوال أهل العلم ودرستها وأنت أصلا م- يعني م- عندك الأدوات بتاعت طلب العلم وفاهم ده كويس فبتقول والله هو الرأي في آراء كذا وكذا وكذا والرأي ده مخالف مثلا للسنة مثلا فبتعمل ده لأ هو بيسمع يقولك لا لأ ده أكيد ده من ده تشدد ده مش من الدين أيوه أنت حكمت ده على إيه؟ طب ما ممكن تكون أنت اللي متسيب وتكون شايف الحاجة اللي خلاف هواك تشدد مش ممكن ده؟ فمحتاجين ان احنا نواجه نفسنا بده يا جماعه يعني مش اي حاجه تخالف هوايا وما لا لا ده ده مش من الدين ده معنى لا تقدمه بين يدي الله ورسوله ف- فبعد ما بقول لصاحبنا بقول له انا مفيش مشكله انت عايز تجتهد وكده آه، حصل الادوات اتعلم علوم شرعية خد بقى أصول فقه وتعلم اللغة وتعلم أصول الدين وتعلم آه، مصطلح الحديث وادرس و- و- وخد كتب العلماء وبعدين آه، خلاص قارن بقى الخلاف بين الأئمة وشوف ده رأيه كذا ورأيه كذا واجتهد واجتهد في المسألة هي خلاص أنت مجتهد في المسألة دي بس عندك أدواتها لكن ما عندكش الادوات ومش عايز تحصل ادوات وما عندكش وقت ومستكبر ان انت تقلد يعني مستكبر ان انا اقول انا مثلا هقلد الشيخ الفلاني ايوه م- يعني ليه طب هتاخد دينك منين من مزاجك من هواك من عقلك فالمفروض ان انا خلاص انا ما عنديش الوقت ان انا اتعلم العلم ما عنديش الوقت ان انا ادرس ده يبقى انا خلاص انا اسمي مقلد مقلد يعني ما استكبرش وظيفتي ايه وظيفتي ان انا ادور على حد ثقة يعني ادور على حد انا أ- ارى ان هو من اهل العلم من اهل الدين إيه إيه حد انسان مش بتاع دنيا مش بتاع إيه مش بتاع مصلحة حد انا شايف ان هو بيتقي ربنا سبحانه وتعالى وعنده ورع وبعدين اساله والله حسيت ان سؤاله ان اجابته مثلا ايه فيها يعني م- م- قلبي مش مطمئن ليها لكن مش هوا لكن قلبي مش مطمئن ليها هسال حد تاني من اهل العلم واهل الدين واهل الثقه اللي انا برضو اخترته مش بناء على هوايا احيانا احنا بنعمل ايه يا جماعه تيجي تقول له مثلا ايه آه، طب احنا مثلا بنختلف في امر معين طب خلاص تعالوا يا جماعه نتحاكم احنا في ال- في حصل خلاف بين راجل وزوجته طيب هنعمل ايه تعالوا نحكم الشرع ن- ن- نحتكم لحد من اهل العلم نشوف ربنا بيقول ايه فيقول لك لا لا اصل انا عارف ان لو رحت للشيخ الفلاني هيقول لي ان ده غلط هيقول لي ان ده حرام فيقوم ايه يختار شيخ على مزاجه او يختار حد ما ما ما ما, ما, ما يغلطوش يبقى موافق لهواه فهو بيروح هو بيدور بقى على الفتاوى انا عارف الشيخ اللي هيحلل لي ان انا البس الطرحه القصيره وعارفه الشيخ اللي هيحلل لي ان انا البس البنطلون وعارفه الشيخ اللي هيحلل لي ان انا اسمع موسيقى وعارفه الشيخ اللي هيحلل لي ان انا احضر حفله وعارفه الشيخ اللي هيحلل لي ان انا اتكلم مع الولاد وعارف الشيخ اللي هيحلل لي ان انا اعمل كذا وهيحلل لي طب وبعدين هتقعد بقى ايه تاخد من كل شيخ الفتوى اللي هي الغريبه بتاعته ويتبقى لك من دينك ايه في الاخر ان انا خدت الاقوال الشاذه بتاعه ال... بتاعه ال- العلماء او بتاعه ال- السقطات بتاعه الناس واقوم قايل ايه ده خلاص ده ديني ما هو في واحد قال كذا ما اصل فيها خلاف مش كده يا جماعه احيانا احنا بنبقى عارفين قبل ما نروح انا عارف ان هو يقول لي حرام فمش هروح له فبروح للي هيقول لي حلال ده ده ده مش من الادب مع ربنا سبحانه وتعالى ده مش من الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما تقدمش رايك ما تقدمش هواك وبعدين لا ترفعوا اصواتكم خد بالك ان انت ترفع صوتك فوق صوت النبي فوق صوت السنه ده ممكن يحبط العمل وبعدين ربنا قال ان ده اختبار ده امتحان ده ربنا امتحن سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر الاثنين اللي, اللي في بيئه الايمان عند النبي عليه الصلاه والسلام اللي كمان سنه سيدنا ابو بكر هيبقى الخليفه ربنا سبحانه وتعالى اختبره ان انت بتختبر في اخلاقك بتختبر في ادبك في التواضع بتاعك في ان انت تتكسر للوحي ده امتحانك ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وبعدين ذكر إن أنت تبقى مؤدب مع أهل العلم مؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا تصبر يعني كل حاجة تاخدها بالسلمة بتاعتها بالدرجة بتاعتها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم اكتفي هذا القدر وإن شاء الله نكمل المرة الجاية آه، ممكن ناخد الأسئلة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك